الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فلما بنحب ان احنا نزرع ارض زراعية يا جماعة بنزرعها على طول مفيش مشاكل لكن لما الارض بتبقى صحراء بنزرعها الاول ولا الاول لازم نستصلحها لازم نستصلحها فلو احنا تربة قلوبنا صحراء لو احنا تربة قلوبنا بور يبقى اول خطوة الى الله لازم تبقى ايه استصلاح القلوب اللهم اصلح قلوبنا يا رب اول خطوة الى الله لازم ان احنا نستصلح قلوبنا الاول لازم القلوب دي تلين بين يدي امر الله ونهيه الاول يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقعد مع الصحابة كل يوم قعدات يربيهم فيها ويستصلح قلوبهم فيها عايزين قعدة من القعدات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قعدها مع الصحابة نقعد فيها الليلة مع بعض قعدة من القعدات اللي النبي ربى فيها الصحابة واستصلح فيها قلوبهم عليه الصلاة والسلام نقعد نتكلم فيها مع بعض معانا الليلة قصة لتلاتة التلاتة كانوا مسافرين وكانوا مسافرين في طريق مهجور وهم مسافرين دخلوا يستريحوا في غار فنزلت صخرة سدت باب الغار يا ترى حصل لهم ايه ويا ترى عملوا ايه واتصرفوا ازاي ويا ترى ربنا سبحانه وتعالى سابهم ولا ما سابهمش ويا ترى اتعامل معاهم ايه في الاخر هو ده اللي احنا عايزين نتكلم معاه الليلة يا جماعة درس الليلة مليان فوائد في كافة المجالات وفوائد لكل المستويات للجديد وللقديم وللي واقف في النص واللي على الشط وللي عدوا كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار معنى ان هم دخلوا يباتوا في غار ان المكان ده مهجور مفيش لقندات يعني في المكان ده فنزلت صخرة فسدت باب الغار وفي رواية فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله الحجر بيهبط من خشية الله عبودية الكل لله ان كل حاجة بتخشى الله وكل حاجة بتسبح الله وكل حاجة بتعبد الله بل احنا الوقت يا جماعة بالنسبة للكون العابد المسبح لله ولا شيء عبادتنا ولا اي شيء نزلت صخرة مما يهبط من خشية الله الله طب لما الصخر بيهبط من خشية الله ممكن حد مننا ييأس من العصاة المصرين على الكبائر الوقتي ممكن حد مننا ييأس من نفسه اذا كان من الحجارة ما يتفجر منه الانهار ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله لو قلوبنا حجر برضه فيها امل فحدة ان الحجارة تخشى الله يبقى محدش ييأس من نفسه ومحدش ييأس من اصحابه ومحدش ييأس من اهله على الاطلاق كان ثلاثة اسمهم ايه على سفر رايحين فين قال لك الناس دي كان اسمها ايه وسنها كام سنة ومسافرين فين واحوالها ايه ملناش دعوة بالكلام ده ملناش دعوة ليه لان كلام الله وكلام رسول الله مفيش فيه كلام ملوش لازمة اي حاجة مش هتفيدنا ملهاش لازمة كان احد العلمانيين المحاربين لدين الله الف كتاب حاول يحارب فيه الاسلام وسماه حضارة النص يعني ايه حضارة النص يعني بيقول الاسلام ده دين قامت حضارته على كتاب على كلام اللي هو القرآن ده احنا لينا الفخر ان احنا الحضارة الوحيدة في تاريخ البشرية اللي قامت على اساس ديني الحضارة الاسلامية مفيش حاجة اسمها حضارة يهودية ولا حاجة مفيش غير حضارة اسلامية واحدة باقي الحضارات قومية يبقى اذا يا جماعة القرآن اللي بين ايدينا والسنة اللي بين ايدينا دي حاجة لها قيمة وقيمة عظيمة في حياتنا وفي توجيهنا وفي تربيتنا كل كلمة لها قيمة مفيش كلمة في آية ولا في حديث ملهاش قيمة وفي نفس الوقت التلاتة دول مين اللي قال ان المقصد ان احنا نحكي حكايتهم بس ده التلاتة دول زي ما هنعرف الوقت انا وانت وانت وانتي وكل اللي قاعدين في المسجد ده كلنا منطبق علينا الحديث ده بالظبط كلنا يا جماعة في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت في نفس الموقف اللي احنا هنحكي عليه فعشان كده ما ينفعش يتحدد اسماء لان انا وانت وانت ممكن نحط اسمائنا في هذا الحديث مكانهم فنزلت صخرة فسدت باب الغار فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم لو يعني كان الناس دي معاها شهادات الدنيا كلها وماجستيريهات ودكتوراهات الدنيا كلها كان بعد 5000 سنة اكتشفوا ثلاث هياكل عظمية في احد الجبال في احد ال ال الكهوف في جبل من الجبال وما هماش عارفين هم ماتوا ليه خلاص راحوا ماتوا وخلاص ياما ناس ماتت تحت الانقاض وياما ناس ماتت في الزلازل لو الناس دي كان كل واحد منها معاه مليون جنيه كانوا ماتوا بعد 5000 سنة اكتشفوا هياكلهم العظمية قال لا ولكن كان معاهم يا جماعة مش اتصال بالناس كان معاهم اتصال بالله سبحانه وتعالى انا ممكن لما تجيلي مشكلة اجيب واسطة ظابط وممكن اعلى لواء وممكن اعلى اكتر بقى واجيبها من اعلى وزير وممكن اعلى قوي واجيبها من فوق من الله سبحانه وتعالى لو انا وانت دلوقتي حد مننا داخل بيت طب لو احنا كنا مكانهم يا جماعة كنا عملنا ايه كان آه، هو يوم اسود من اوله قال لا ما- مين اللي قال لنا ندخل الغار ده ما كنا ندخل الغار اللي قبله قال لا، هو انت اللي قلت لا انت اللي قلت ويبدا الشكل ويبدا التلاوم هو يا دي اليوم الابيض فيه ايه المحمول فصل شحن قال لا لا معاك رصيد ولا معاكش رصيد انت في السماح ولا مش في السماح يبقى ده يا جماعة اللي كان هيجي في قلوبنا ولكن اللي جه في قلوبهم الله سبحانه وتعالى اول حاجة تيجي في قلبه الله تعمق القلب بالله سبحانه وتعالى لو واحد مننا دخل بيته لقى مراته بتقول له الحق الولد درجة حرارته 39 ولا 40 ولا 41 اول كلمة هيقولها عملت له كمادات قال لها اتصلت بدكتور اديت له مضاد حيوي نوعه ايه جبت له خافض حرارة ما حدش هيفكر انه يتوجه الى الله الاول لما تيجي ت- واحد من بتوع العصير مشغل كاسيت واغاني تقول له حرام يقول لك ده ده اللي بيرزقني اعوذ بالله ده اللي بيرزقك اه هو اللي بيلم الناس عليا لما واحد يجي يستشيرك في شغلانه تقول له حرام يقول لك انت هتوكلني يعني انت تاكلني قال لا هتاكلني يا اخي الاسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى الاسباب اللي احنا بنستعين بيها دي يا جماعه لا عندها علم الله اللي يعلم الضر من النفع ولا عندها قدره الله اللي يقدر يجيب لك ال- النفع لغايه عندك ولا عندها لطف الله بيك واختيار الله ليك وترتيب الله ليك الاسباب دي عاجزه ولكن قلوبنا بتتعلق دائما بالاسباب احنا عايزين نبقى عاملين زي الطفل الصغير اما حد يعمل له حاجه يقول يمين يا ماما احنا نقول يا رب نقول يا رب تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فده لو احنا اللي مكانهم انما هم عملوا ايه فقال فاء فورية اول ما وقعوا في الزنقة ما تهسوش ما تضربوش السكينة يا جماعة سكينة المؤمن لما تقع صخرة في وشك وانت ماشي في طريق الدنيا لما يجيلك ابتلاء في طريقك ما تجزعش ما تترعبش لازم تبقى واثق ومطمئن بالله ويبقى كلمة الله قادر حل الجميع مشاكل حياتك السكينة والاطمئنان بالله في ناس بينطبق عليهم قول الله يحسبون كل صيحة عليهم مرعوبين زي المنافقين كده مرعوب تلاقيه الطالب وهو في المذاكرة ي- أنا- الدكتور هي- بيقول هيجيب امتحان صعب يا ابني ما كل زمايلك هاديين وبيتعاملوا مع المشكلة ب- بموضوعية وبهدوء وسكينة لا ده مرعوب تلاقيه شخصية فزعة لا لا ده بيقولوا مش سقطوا نص الدفعة ده بيقولوا اللي مش عارف هي لا وفي انسان تاني عنده فزع في المرض لو جاله مغص ده باين جالي زايدة لو جاله صداع ده جاله ورم في المخ لو صدره نغزه شوية انا باين جالي القلب في شخصيات فزعة يا جماعة لا السكينة السكينة والاطمئنان بالله سبحانه وتعالى وفورية التوجه الى الله معناها قوة وعمق اليقين بالله سبحانه وتعالى فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله فتوسلوا الى الله تعلق القلب بالله ان قلبك يتعلق بالله النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم مرة تحت شجرة وكان لوحده واحد خائن جاب سيف ووقف وقال له من يمنعك مني يا محمد الرسول في ثانية قال الله الله الله فسقط السيف من يد الرجل قال له، من يمنعك مني لو انت لقيت الامتحان كده وشبح السقوط بدأ يتراءى امامك وبعد كده بدأ يرفع لك سيف السقوط ويقول لك من يمنعك مني تقول الله لو انت فتن النساء تراكمت حواليك ولا فتن الشباب تراكمت حواليك قال- قال- الفتنة قالت لك من يمنعك مني تقول الله في حد مننا اول ما بيقع في مشكلة بيقول الله سيدنا ابراهيم جبريل بيقول له يعني يعني لو عايز اي وهو جاي يترمي في النار قال له اما منك فلا اما منك فلا دي اللي يعرف ربنا تبقى شعار له في حياته يا جماعه اما منك فلا اه لو جالك موظف قال لك هقدر لك المصلحه دي برشوه اما منك فلا ليله امتحان الشفا واحد قال لك انا عندي ليك واسطه اما منك فلا الله سبحانه وتعالى بقدرته هو اللي يقدر يفرج ليك كل كرب يبقى الناس دي كان عندها كمان تعلق قلب بالله سبحانه وتعالى وكان عندها ايه كمان يا جماعه انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بايه بصالح اعمالكم هو ده قمة حسن الظن في الله ازاي ان هم كانوا ممكن يقول له لن ينجيكم الا ان تتوجهوا الى الله ادعوا لا يا جماعة الدعاء وحده مش كفاية الدعاء ده عامل زي كارت الفيزا لو حطيته وانت مالكش رصيد ما ينزلش فلوس لازم يكون لك رصيد عند الله انما هترفع ايدك لله بايدين ملوثة بالذنوب وبقلب متعلق بالاسباب وبقلب مليان امراض وببدن مليان اثام ومعاصي وتقول له يا رب اديني فين رصيدك عند الله الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا حسبه امر فزع الى الصلاة مش الى الدعاء لا طب ما ايدك في الصلاة بس وسط عمل صالح وسط عمل صالح عشان كده الله يقول في القرآن شوفوا الآية دي إليه يصعد الكلم الطيب الدعاء بيصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه العمل الصالح بيرفع الدعاء ارفعوا دعاءكم إلى الله بالأعمال الصالحة انت الدعاء بتاعك تقيل مش عارف يترفع لأن قلبك تقيل وهو مطلعه لما تعمل أعمال صالحة الدعاء يترفع إلى الله سبحانه وتعالى يبقى لازم نرفع عشان كده الله يقول قل ما يعبأ بكم ربي ولا ليكوا قيمة عند ربنا ولا حد مننا له اي قدر عند الله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اي لولا عبادتكم يعني لولا عبادتك انت مبتلى عندك ابتلاء عايزه يزال في 20 مليون واحد على وجه الكرة الارضية مبتلين بنفس ابتلائك اشمعنى انت اللي ربنا هيذلك دعاء ابتلائك انت ملتزم عايز ترتقي وتتطور وربنا يرزقك وسائل الهداية في 20 واحد 20 مليون واحد بره نفسهم يلتزموا واسباب الهداية صعبة عليهم اشمعنى انت اللي هييسر ليك عبادتك لله سبحانه وتعالى الكلمة اللي مش هزهق ان انا اقولها مليون مرة كل سجدة سجدتها ليك بها رصيد عند ربنا كل خطوة جيت جيت خطيتها وانت جاي المسجد ليك بها رصيد عند ربنا كل مليم دفعته في شريط ايدينا عشان تسمعه ليك بيه رصيد عند ربنا كل عمل صالح عملته ليك بيه رصيد عند ربنا يا جماعة العبادة دي حصن لما تدخل في حصن العبادة تبقى في حصن المعية والولاية حصن العبادة طول ما انت في حصن العبادة موقن ان مفيش حاجة شر بتحصل لك ابدا كل اللي بيحصل خير حتى لو حاجة ظاهرة السوء لا لا ده يقينا خير ان شاء الله بس انا لسه مش فاهم موقن ان لو السماوات والارض كادت ليك ما تقدرش تعمل لك حاجة طول ما انت في العبادة موقن ان كل اللي انت نفسك فيه لو خير ربنا هيجيبه لك لغايه عندك ليه جبت الكلام ده منين اذا كانت ده اهل المعاصي مش عيد اهل التعاطف اذا إذا كانت ده اللي تبلغوا بقضاء حوائجهم بالوسائط والرشاوي وابواب الدنيا مش هيديك انت يا اللي وقفت على بابه عايزين يا جماعه يبقى عندنا حسن ظن في الله شايفين المقدمه الربانيه شايفين الربانيه اللي احنا بنبدا نتربى عليها وتتفتح عيوننا عليها اول ما بنبدا نفهم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فقال الاول شايفين بقى شوفوا الكلام بقى شوفوا كل واحد منهم طلع ايه بقى اما اتزنق فقال الاول اللهم انك تعلم اللهم انك تعلم تعلم ده هو هيحكي قصة اه في الاول يقول اللهم انك تعلم الادب مع الله يعني يا رب انا اعلم انك عالم اللي انا بقوله بس انا يعني ايه بتضرع اليك بيه اللهم انك تعلم انه كان لي ابوين شيخين كبيرين كان له اب وام عواجيز وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا لا حد من ولادي ولا مراتي ولا حد من الخدم اللي عندي يتعشى قبل ما هم يتعشوا فنأى بي يوما طلبوا الشجر اتأخرت في الشغل بتاعي فعدت وقد نام لقيتهم ناموا فوق... فحلبت غبوقهما بيحلب لهم بايديه اللبن بتاعهم ووقفت عند رأسيهما اكره ان اوقظهما يا عم صحيهم لا واكره ان اخبق قبلهما احدا واولادي يتضاغون عند قدمي اولاده قاعدين يشدوا في هدومه ويعيطوا من الجوع ابدا امي وابويا لازم يتعشوا قبل ما اي حد يدوق لهم في البيت حتى انشق عمود الصبح لغايه ما الصبح طلع يا ده راجع مقتول من الشغل وفضل واقف على رجليه لغايه ما الصبح طلع فاستيقظا فشربا غبوقهما يا الراجل ده يا جماعه كان قدامه انه ينام ويخلي الخدم بتوعه هم اللي يشيلوا العشاء بتاع امه وابوه لغايه ما يصحوا وكان قدامه انه ينام ويقول للخدم يصحوه لما امه وابوه يصحوا يعشموا هو وكان قدامه يعشي ولاده ويعين نصيب امه وابوه بزياده وكان قدامه ان هو يصحى ويستنى بس يقعد ما يقفش وكان قدامه كان قدامه مليون حاجه يا جماعه كان قدامه مليون كان قدامه الف كان قدامه الف اقتراح اشمعنى صمم على اللي هو عمله ده ليه تخيل لو انت مره قررت انك تصوم يوم لله فجيت بعد الفجر اتقابلنا في الصلاه فبقول لك تعالى اعزمك على حاجه ساقعه هتقول لي لا والله اصل انا صايم عادي مفيش مشكله طب لو انت بتصوم يوم ويوم وجيت مرة اتقابلنا في صلاة الفجر وقلت لك تعالى اسمك على حاجة ساقعة والله لو قطعوا لك لسانك ما هتنطق وتقول انا صايم ليه؟ بتعمل حاجة كبيرة حاجة خايف عليها الانسان لما يكون بيعمل حاجة كبيرة بيبقى خايف عليها ما يرضاش يطلع اي حد عليها الراجل ده يا جماعة كان عارف انه بيعمل حاجة كبيرة لله فكان خايف عليها انك تستقتل في الاستمرار على اوراد العبادة اللي انت بتعملها لله سبحانه وتعالى انك انت لما تثبت لله ورد قرآن ولا ورد دروس ولا ولا ولا تستقتل فيه بقى ما تلعبش فيه مهما كان في مشاغل وشواغل وامتحانات وهموم واي حاجة حصلت لك ابدا مفيش حاجة تشغلنا عن الورد ده تستقتل زي ما الراجل ده استقتل زي ما ده استقتل عشان كده لو انت بتصوم يوم ويوم وجالك اليوم بتاع الصيام بتاعك كنت عيان ومريض وعلى سفر هتصوم برضه قال لا طب لو انت بتقوم ثلاث ساعات كل ليلة وجات مرة كنت تعبان جدا هتقوم تقوم عارفين ليه يا جماعة لانك انت بتعمل حاجة كبيرة مرعوب انك تقع منك يوم فيروح الثواب بتاعك يعني المقصد امتى هنخاف من الث- من عدم الثبات امتى هنخاف ان ثواب الاعمال يروح اما يبقى في اعمال كبيرة بنعملها اما يبقى في حاجة كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى بيعملها طب يا شباب انا عايز اسألكم دلوقتي اللي عمله الراجل ده كان فرض ولا سنة ايه فرض ولا سنة كان فرض ولا سنة إيه هو لو كان نام يعني كان في حاجة حصلت يا جماعة المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن جهنم كان في خطيب جمعة المرة اللي فاتت طلع على منبر وقاعد ينتقد في الناس اللي قاعدين يدعوا الناس للسنن ويتشددوا في السنن ومش عارف ايه يا جماعة احنا مش بنعمل السنن عشان نطلع نبقى مع النبي في الجنة في الجنة في الدرجات العلى يا جماعة احنا محتاجين السنن عشان ننجو ننجو الاهوال بتاعت النار اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت دي احنا بنعمل السنن عشان ننجو من الاهوال دي مش عايزين يبقى عندنا خلل في التفكير الراجل ده يوم ما اتزنق في الصخره في الجبل ده هو كان هيموت لو ما كانش معاه العمل ده هو يعني نجاته في الدنيا ونجاته في قال لا يعني احنا بنعمل الكلام ده عشان ننجو مش عشان بقى نبقى مع السابقين عشان ننجو من اهوال الاخره ففرض ولا سنه لا مش عايزين التفكير ده يبقى عندنا خالص تفكير فرض ولا سنه ده فهذا الرجل البر بوالديه بيقول في الاخر ايه اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم هو عمل ايه ايه البطولة اللي عملها في واحد هيقول لك بر الوالدين في واحد يقول لك لا اصل ما قالش يا رب انا كنت بر بامي وابويا ده تقرب الى الله بيوم واحد بس كان تعبان جدا وكان فيه ظروف خاصة جاهد عشان يستمر ويثبت خدوا بالكم يا جماعة ان اكتر حاجتين ربنا يحبهم في الاعمال اللي انتوا بتعملوها ايه رقم واحد المجاهدة المجهود يعني لو انت عايز تخشع في الصلاة فبلاك تحاول تخشع كده في الصلاة وتجاهد مجاهدتك احب الى الله من خشوعك تاني حاجة الاستمرار الاستمرار مش عايز واحد يجي المسجد ويقع بعد درسين ثلاثة ولا يقع في نص الاسبوع ولا واحد يسخن ويقول انا عايز ارب قلبي اسبوع اتنين تلاتة خلاص ولا الامتحانات تيجي خلاص عايزين واحد مستمر يا جماعة عايزين واحد مجاهد ومستمر على المجاهدة في واحد تاني يقول لا ده ما تقربش الى الله بالحاجات دي خالص ده بيقول اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ايه ابتغاء وجهك الكريم الاخلاص ده تقرب الى الله بالاخلاص قال لا هو ممكن واحد يعمل اللي هو عمله ده رياء اه ممكن واحد يبر امه وابوه رياء ازاي انا ببرهم عشان آه، عشان يجوزوني ببرهم عشان آه، يشكروا فيها قدام الناس ببرهم بعد ما كبرت واديهم فلوس عشان ما يشتموش فيها قدام الناس ويقولوا بخيل علينا ممكن رياء انما الراجل ده كان مخلص يا جماعه اهم حاجه الاخلاص ده ده روح العمل بتاعك في واحد تالت يقول لك لا لا لا ده ما تقربش الى الله بالكلام ده الراجل ده كان نفسه ينام والراجل ده كان بيحب ولاده ولكن مراد الله هو بر الوالدين فقدم مراد الله على مراد نفسه فضحى بمراده من اجل انفاذ مراد الله التضحية من اجل الله انك انت يبقى مراد الله احب اليك من مراد نفسك انك تقدم ما يحب على ما تحب اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الايه الخروج الراجل ده تصوره كده لو كانت اصل ولاده بيعيطوا عايزين يتعشوا لو الراجل ده مراته ما كانتش مؤمنة كانت سابته ويعمل الكلام ده كانت كانت كانت جابته نصين فيها انت سايب العيال ده قال لا يعني يا جماعه انا عايز اقول لكم ايه في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام جاله ضيف فالرسول ما كانش عنده اكل في بيوته فقال للصحابه من يأ- من يأوي ضيف رسول الله فمين اللي رفع ايده ابو طلحه ولما راح لام سليم مراته اكتشف ان مفيش عشاء اصلا غير عشاء الاطفال ادوا عشاء الاطفال للضيف انا متصور يا جماعة ان كان في صحابة كتير من اللي قاعدين عندهم اكل كتير جدا في بيوتهم اشمعنى ابو طلحة اللي رفع ايده لانه عارف انه لما هياخد الضيف ويدخل على مراته مش هتولول له وتقول له انت جبت لي واحد ياكل مني اكل العيال قال لها يعني ايه يا شباب يعني اختار واحده تساعدك على طاعه الله اختاري واحد يساعدك على طاعه الله اختار واحده تساعدك على بر امك وابوك اختاري واحد ما يمنعكيش عن اهلك ويسال لها اختاروا يا جماعه ناس يساعدوكوا في الدين اختار زوجة تساعدك في الدين واختاري زوج يساعدك في الدين اختيار الزوج يبقى اول واحد تقرب الى الله ببر الوالدين بر الوالدين الفريضة الغائبة الواد الشباب ما شاء الله بيشوح لامه وابوه ثلاث كبائر بيرتكبها الشباب في حق الامهات والاباء اول كبيرة ان هو يشوح لهم بايديه ويسيب لهم الباب ويقوم رازع ونازل تاني كبيرة ان هو الواد الشباب تحية الصباح بينهم وبين بعض ايه السب بالاباء ده دي تاني كبيرة يعني اكبر الكبائر ان يسبوا الرجل والديه تالت كبيرة ان الشباب بيغتابوا بياكلوا لحم ميت امهم وابوهم يقعدوا يشتموا لامهم وابوهم يقول ده الراجل ابويا النهارده مش عارف عمل ايه والراجل ده باين كده مش هيجيبها البر الراجل ابوك سبحان ربي ده ده كلام الشباب يا جماعة ده ده لغة الشباب بر الوالدين يا جماعة بر الوالدين باب في الجنة وباب منتهي ابوك او امك لو ماتوا الباب ده اتقفل قال لا السبع ابواب الباقيين مفتوحين لاخر لحظة في عمرك انما الباب ده ممكن يتقفل في اي لحظة الحق اغتنم من هذا الباب خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم من بر الوالدين الوقت الشباب يقول لك آه، حتى الملتزمين يقول لك انا ابويا وامي بيحاربوني في التزامي يا اخي ما تسمعش كلامهم في حربهم ليك في التزامك انما اسمع كلامهم في اي حاجة تانية استقتلوا في بر وبر الوالدين يا جماعة بر الوالدين ده بر الوالدين شفاء للامراض المستعصية عارفين اويس القرني اللي الرسول قال ان هو كان عنده كان عنده برص في جسمه برص ملوش علاج بهاء ملوش علاج فكان من بره بامه انه كان نفسه يروح يزور الرسول ولكن ما راحش يزور الرسول عليه الصلاه والسلام عشان قعد يبر امه لغايه ما النبي مات وما لحقش يشوف الرسول السلف بيسموه الصحابي الذي لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام اويس القرني دعا الله بشفاء البرص فشفى الله هذا البرص من جسده شفاه ربنا ما عدا موضع درهم عشان يفضل مفكره بنعمته قال لا شفاء للامراض المستعصيه يا جماعه ده بر الوالدين ده الواحد والله يفتكر سبحان ربي افتكر والد الله يرحمه يعني والدي فضل مريض ست سنين رحمه الله ست سنين بس بالنهار لازم افطره كل يوم قال لا طب والكليه مش قادر انزل الكليه احضر ال- الراوند بتاع الصبح بسبب قال لا طب وبالليل لازم اعشيه كل ليله قال لا لازم انا اللي اعشيه لازم هو مصر ان انا اللي اعشيه طب وما ينفعش ان انا اخرج مع اصحابي بالليل ما اقدرش ممنوع يعني لا ينفع اتفسح ولا ينفع اسهر بره ولا ينفع ولا ينفع قال لك سبحان ربي واما كان يمرض ممكن يعيا ويدخل عنايه مركزه ليله الامتحان والامتحان يروح عليا قال لك ولما كان يناديني ممكن ابقى تعبان جدا لدرجه ان انا وانا قايم عشان اجيب دافع اروح له اقعد بيني وبين نفسي اقول ربنا سمعنا واطعنا عشان اقعد افكر نفسي ان انا بعمل كده طاعه لله سبحانه وتعالى ست سنين والله العظيم حتى هذه اللحظه هو توفي رحمه الله من ثلاث سنين حتى هذه اللحظه بلاقي بركه يعني مش هقول بر الوالد لانه كان اقل من البر ولكن بركة خدمتي لوالدي في كل حاجة في حياتي كفاية ان ربنا رزقني زوجة ما بتخلينيش اجيب كوباية المية من مكانها اه والله يا جماعة والله كل ما اشوف خدمتها ليا اقول سبحانك يا رب افتكر خدمتي لوالد الله يرحمه واقول والله سبحان الله يا جماعة بر الوالدين هيفضل لك في دنيتك وعقوق الوالدين هيفضل لك في دنيتك مش هيسيبك في دنيتك ابدا لازم تاخد بالك وفي اخرتك باب في الجنة الله طب وعيد الام يا عم الشيخ عيد الام عيد الام حرام ولا حلال يا جماعة حرام ايه وحلال ايه ده عار علينا ان احنا نقول الكلمات دي. عار عيد الام حرام وحلال ده احنا يا جماعة عندنا 365 يوم في السنة عيد للام كفاية ان ربنا حط الجنة تحت رجلين الامهات كفاية ان ربنا سمى يعني سبحانه وتعالى هي الصلاة ليها باب في الجنة قال لها ليها باب في الجنة بتصلي يوم في السنة ولا بتصلي خمس مرات في اليوم خمس مرات في اليوم طب لما بر الوالدين لهم باب في الجنة نبرهم يوم في السنة ولا نبرهم طول اليوم كل يوم نبرهم كل يوم يا جماعة ده اسمه بر مش اسمه طاعة بر البر ده يعني الخير الخالص الخير الخالص ده مش خير يوم في السنة ده خير 24 سنة 24 ساعة طول السنة طول السنة قال لا يبقى لما يجي واحد يقول لي ده انا امي بتستنى يوم عيد الام ده بفارغ الصبر فمن اللي انت عامله فيها يعني ما هو انت اصلا لو مطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاها ما هياش هتستنى اليوم ده بفارغ الصبر عايزين يا جماعة الراجل اللي معانا ده هو الراجل الاولاني في الحديث كان ذكي جدا في بر الوالدين الراجل ده ما عملش حاجة صعبة انتوا عارفين عمل ايه ما كانش بيرضى ان حد من مراته او اولاده يتعشى قبل ما امه وابوه يتعشوا انتوا عارفين ده معنى ايه كانه بيقول لامه وابوه انتوا اغلى عندي من مراتي واولادي خدوا بالكم الام والاب بالذات بعد ما الشاب يتجوز بيبقى اهم حاجه عندهم انهم يحسوا انك انت معكش مراتك اغلى عندك من امك وابوك ان معكش اولادك اغلى عندك من امك وابوك فالراجل ده اداهم حاجه بسيطه ولكن وصلت هذا المفهوم يا جماعه عايزين يبقى لينا ورد يومي في بر الوالدين يعني مثلا آه، تدخل مثلا تشطب لهم المطبخ يا اخي النهارده يا اخي يعني الشباب يروح النهارده آه، ايه رايكم في واجب عملي مش انتوا عايزين واجب عملي واجب عملي كل واحد يدخل على المطبخ عادي بس ما يدخلش ياكل يدخل ي- ي- يشطب المطبخ فطبعا امه هتقوم وتقعد تبص له كده بذهول هو في ايه وتحط راسها ايدها على راسك كده وانت سخن ولا ايه يا ابني وانت قاعد تشطب ما, ما بتبصش خالص انت فممكن ابوك يجي كمان يقعد يبص هو وامه يقعدوا يبصوا لبعض في ايه هو الواد حصل له حاجه هو هو الواد كان فين ده كان مع فلان صاحبه تحت اتصلي بامه صاحبه شوف احسن يكون الواد حصل له حاجه تحته فامك ترفع السماعه وتتصل بام صاحبك انا عايز ابني بس رجع غريب قوي و... فانا عايز اعرف بس يعني هو هم كانوا فين تقول لها والله طب بس استني ما ابني يطلع من المطبخ بس وانا وانا نروح نشطب لهم المطبخ شطب لهم المطبخ ايه يعني والله نظف لهم فوق الدواليب بيبقى بتراكم السنين حصل فيه كركبه إيه إيه هات لم الهدوم من على الغسيل النهارده إيه هات جزم ابوك ولمعها النهارده بكره هات بناطيل وهدوم ابوك وكوها له بعده يا جماعه اعملوا حاجه يا جماعه اعملوا حاجه اللي متجوز يلزم مراته انها كل اسبوع مره او مرتين تعمل صينيه حلويات او حاجه زي كده لامه وابوه يا جماعه ده باب في الجنه باب في الجنه باب في الجنه شوفوا الصلاه بننزل خمس مرات في يوم للمسجد وممكن في صلاه الفجر تبقى تطلع روحك بس تنزل وكمان ممكن تصلي قيام ليل وتصلي ضحى وتصلي نوافل كل ده عشان باب ابذل عشر المجهود ده بر امك وابوك تضمن ده بر الوالدين اكتر ما تضمن باب الصلاه الراجل التاني قال لي ايه بقى اللهم انك تعلم اني كانت لي ابنة عم احبها قصة حب يا جماعة شباب ال شباب بيحبوا قصص الحب قوي قصة حب أوي وقصة حب سخنة كمان اللهم انك تعلم اني كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء هي دي المصيبة بقى هي دي اللي بتجيب المصايب كلها الاحتكاك بالمعصية ان في احتكاك مباشر بالمعصية الشباب اللي يعني يعني يعني الشاب اللي حاطط نفسه في وسط الفتن ويجي يقول لي انا يا اخي الكريم اعتزل مواطن الفتنه ما تقعدش حاطط المسمار على راسك وقاعد تدق عليه وتيجي تقعد تصوت لي ما هو انت اللي حاطط نفسك في مواطن الفتنه قال ما دي بنت عمه يا ابني آه، مش هتسلم على بنت خالتك ولا ايه يا يا ابني ده بنت عمك حرام عليك انت عينك منها ولا ايه انت لازم نيتك وحشه الكلام اللي بنسمعه من اهالينا ده لا يا جماعه لازم يبقى في حاجز فاصل بينك وبين اي معصية على الاطلاق احبها ما جت احبها منين جت من الاحتكاك كاشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها لا لا لا لا لا ده مفيش حب عذري بقى امال حب عذري ايه وبحبها ايه ومش بحبها ايه راودتها عن نفسها بقى تحس ان الناس بتلبس على نفسها يعني هي بتسمي الحاجات بغير مسمياتها هي شهوة ولكن هو بيسميها حب فراودتها عن نفسها فامتنعت فاصابتها سنة بسنة من السنين فجاءتني ايه يا بنت اللي وداكي ليه برجليك يا بنتي انت مش عارفه هو عايز منك ايه ولا ايه يا جماعه في ناس ال virus scanner عندها بايظ عارفين ال virus scanner في ناس ما عندهاش اي ال virus scanner اللي هو ال- ال- البرنامج اللي بيكتشف الفيروسات على الكمبيوتر مفيش virus scanner خالص مفيش اكتشاف مبكر للفتن رايحه له برجليك تطلبي فلوس وانت عارفه هو عايز منك ايه ليه رايحه له برجليك تطلبي كشكول المحاضرات وانت عارفه ان قايله منك ليه رايحه له برجليك ليه ما هي دي المشكله انك انت بتقعد تسوق عايزين نكتشف الم- الفتن اكتشاف مبكر يعني كان احد الاخوه يعني واحده اخت بتتصل بي واحده فتاه يعني انا عايزه ربنا يهديني على ايديك يا ابني والله ما عايزه منك هدايه ولا مش هدايه ده بتلف عليك يعني بالعافيه ربنا سبحانه وتعالى انقذه وهو على شفير جهنم في اخ تاني فاتح محل وواحدة كل شوية تروح له تشتري وعاملة على انها هو شيخة الاسلام والدين وربنا والاسلام وما ينفعش وقدام الليل وصام النهار و... يا ابني ما ينفع يا حبيب قلبي هذا حرام يعني لدرجة ان وصلت انها تجيب له بيتزاية وبيتزاية ايه من بيتزا هات كمان يعني وبرضه معتقد ان كل ده حب في الله برضه مفيش فايدة أ- هو ده بقى لان كان له رصيد شوية عند ربنا سبحانه وتعالى اخ مجتهد في الدعوة بفضل الله فربنا انقذه برؤية انقذه بدري يعني لولا ان رأى برهان ربه ربنا بعت له برهان على ان ده فتنة يا جماعة عايزين نكتشف الفتن اكتشاف مبكر احد الشباب اتصل بشيخ من الشيوخ الافاضل يعني فبيقول له انا انا شاب ملتزم وبعدين زنيت ايه طبعا صدمة اعوذ بالله ازاي قال له انا اتعرفت على واحدة في الكلية وانا ملتحي اتعرفت على واحدة في الكلية بدأت بحبها مش قادر فصممت ان انا احلق دقني ما رضتش فبعدت عني شوية وبدأت ترجع لي تاني بدأت انا اضعف قدامها حلقت دقني بعد ما حلقت دقني بقى الطريق امام كل شيء مفتوح قدامي فازمة وقعت في الزنا والعياذ بالله الاكتشاف المبكر للفتن يا جماعة ان يبقى عندك virus scanner سليم انك انت تعرف من بعيد دي فتنة اه انا هتصل بيه بس هطمن عليه بس والله خلاص ترجع العلاقة تاني ده ده مش عارف اقطع اي علاقة بينك وبين اي فتنة واي معصية فجاءتني فجاءتني اه شايفين لطف الله بقى يقينا البنت دي لفت على الدنيا كلها تجيب فلوس وما لقتش غير هذا الباب طب ليه ربنا سد السكك كلها في وشها ما عدا هذا الرجل ما عدا باب هذا الرجل عارفين ليه يا جماعه احيانا انت تبقى ما بتعصيش ربنا او انت ما بتعصيش ربنا بس في قلبك حب المعصيه انت بتمشيش مع بنات بس نفسك تمشي مع بنات انت نفسك يعني انت ما بتشربش سجاير بس نفسك كده تمشي بالسيجاره كده وتقعد تنكن وتنفخ انت ما بتقعدش تخمس بالعربيات بس نفسك تركب في العربيات مع الشباب كده ويوم الخميس قدام كنتاكي تقعدوا كده نفسك انك انت تعيش في الجو ده فربنا سبحانه وتعالى يعلم ان في قلبك خير فربنا يبتليك ابتلاء يطلع لك الشر اللي في قلبك قدام عينيك الراجل ده مزناش بس كان في قلبه حب الزنا فربنا جاب الزنا قدامه عشان يطلع الحته المستخبيه في قلبه قدام عينيه فيكتشف الخلل فلو انت في قلبك خير تعالج الخلل اللي في قلبك فده لطف الله يا جماعه غير ان ربنا ساعات بيجيب للواحد المعصيه الكبيره الكبيره متقشره على صينيه قدام عينيه ربنا يجيب لنا المعصيه الكبيره متقشره اه والله ليه اهو ده لطف الله ازاي احيانا بيبقى الشاب عاصي بس معصيته على قد بصتين على قد كلمتين على قد مكالمة حاجات خ- يعني ايه حاجات من دي فربنا لما يجيب له المعصية الكبيرة هو في قلبه خير فيبدأ يرتجف لا انا وحش بس مش للدرجات دي لا انا اعرف اخ ملتزم جدا بفضل الله يعني كان آه، بدأ ينتكس فبدأ يحاول ينزل فلما بدأ يحاول ينزل قال لما انزل الجامعة يعني ينزل ايه ناحية ايه الاماكن القديمة او حاجة زي كده يعني فلما نزل ومشي هناك شاف البنت اللي كان ماشي معاها او بيكلمها قبل الالتزام اول ما شافها اتفزع طلع يجري وساب الجامعة وطلع يجري وفضل معتزل الجامعة فترة طويلة ليه لان ربنا حط له معصية كبيرة واضحة قدام عينيه لا انا ما اعملش دي ابدا لا ما وصلش للدرجة دي يعني في شاب في احد ال- المحلات التجارية يعني يعني فجأة من ايام فجأة انهار وقعد يبكي وقعد ي- فواحد يعني يعني واحد بيقول له بتبكي ليه ومش بتبكي ليه المهم يعني نزلت ورحت وقعدت اتكلم معاه اشوف بيبكي ليه تصوروا بيبكي ليه يا جماعه الشاب ده دايما بيعمل علاقات مع بنات علاقات عاديه المره دي بقى ما اتعرفش على بنت عاديه اتعرف على بنت اخلاقها مش كويسه شويه فبدا يفهم ان المره دي مش على قد خارجه ولا ماشيه ولا مكالمه ده السكه مفتوحه وممكن يقع في اي وقت في الفاحشه والعياذ بالله فبدا ضميره يصحى لا انا ممكن اعمل معاصي اه بس كده لا انا مش فبدا يرتجف وبدا يرتعش وبدا يفوق فربنا ممكن يحط معصيه بقى في وشك عشان يفوقك طب افرض وقعت فيها حتى لو وقعت فيها يفوقك ليه لانك انت جواك خير فلما تقع فيها تفضل طول عمرك مسلول ومنكسر وندمان لله سبحانه وتعالى فبرضه رجعك سبحانه وتعالى وكسر لك قلبك قال لك طب وبعد ما ت- ما, ما, ما, ما تنجو من المعصيه الكبيره دي وترفضها وترجع لله يبقى عندك عمل زي الثلاثه والصخره تتوجه لله بيك حبيه يحرك لك الصخر قال لك طب وبعد سنين لما تقعد قاعده زي دي كده والايمان يملى قلبك تقوم قايل ايه سبحان الله ده انا كنت هضيع في يوم من الايام والله ده كانت متقشره ده كانت القعده كلها جاهزه ده كان بيني وبين الوقوع في الفحشه خطوه يا رب لك الحمد يا رب انك انت انقذتني تعرف فضل فضل الله عليك ان هو عصمك في الايام السابقة لطف الله فجاءتني جات له برجليها فراودتها ان اعطيها مئة دينار 100 دينار ده على ان تسلمني نفسها ر- 100 دينار الراجل ده يا جماعة كان معاه فلوس كتير تخيلوا الراجل ده لو كان فقير مش كان احسن له اوعى تعترض على اختيار الله ليك اوعى تعترض على اختيار الله ليكي ممكن لو كنت طلعت اجمل بنت في الجامعة كنت فسدت اشد الفساد وبقيت من اهل جهنم والعياذ بالله ممكن لو كنت طلعت اغنى ولد ولا ولا ولا كنت ضاعت ضيعت دنيتك واخرتك ما تعرفوش يا جماعة ما تعرفوش ممكن العربية اللي كان نفسك والدك يجيبها لك كنت تجيبها وتطلع بيها على الطريق السريع وعليه العوض فيك في حادثة ما حدش يعرف يا جماعة طب وهذه الفتاة هذه الفتاة اللي كان ال- الفقر هيوقعها في الزنا في حاجة اسمها جرائم مشتركة البنت دي لو كانت زنت ما كانتش جريمتها لوحدها جريمتها وجريمة كل واحد غني ما دفعش زكاة مات وعقد مال وعقد الاغنياء عقد الفقراء خدوا بالكم يا جماعة البنت اللي ماشية متبرية في الشارع مين المجرم رقم واحد هي رقم اتنين ابوها اللي راح يخرجها كده رقم تلاتة الشاب اللي لما شافها كده عكسها فشجعها على انها تفضل كده في حاجة اسمها جرائم مشتركة دي جريمة مشتركة فجاءتني فراودتها عن نفسها ان اعطيها 100 دينار على ان تسلمني نفسها ففعلت رضت ايه اللي وقعها لانها كانت سايبة الباب بينها وبين المعصية موارب هي عارفة ان ده نيته سيئة ناحيتها تقطع الصلاة انما هي سايبة الباب موارب انت بتقولي انا ما عدتش بسمع الشرايط سايبها في بيتك ليه احترموا لحظات ضعفكم يا جماعة في لحظات الضعف ممكن تعمل اي حاجة عين علبة السجاير في الدرج بتاعك لسه ليه في لحظة الضيق هتطلع وتشرب عين النمر لسه معاك ليه في لحظة الضعف هتطلع وتتصل اقطعوا اي صلة بينكم وبين المعصية عشان في لحظة الضعف ما تقدرش انك انت ترجع اه سبحان الله هي دي فعلت وافقت فجاءتني فاعطيتها 120 دينارا يا سلام شايفين الكرم انسان شهم اه شايفين هل حد كان يتصور ان الراجل ده يتوب الى الله الراجل اللي بيخطط ويدبر وفرحان ويدفع فلوس ومن شدة فرحه كمان يزودها 20 دينار دهب حد كان يصدق ان ده يتوب الى الله وفي لحظة واحدة ساب كل حاجة عشان الله وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار اوعوا تيأسوا من اي حد في لحظة ساب كل حاجة عشان الله سبحانه وتعالى قال لك فجاءتني فاعطيتها 120 دينارا فلما يعني يعني دخل معاها في حجرة الزنا قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه اتق الله اتق الله فقمت من عليه اتق الله كلمة لفظين لفظين بس قوموه يا جماعة اوعوا تستقلوا خطورة اي كلمة كان في واحد صاحبنا ماشي مرة في الشارع شاف اتنين اصحابه وقفهم وقعد يكلمهم في الدين وبالله والجنة والنار هو كده وخلاص قالوا له احنا جايين معاك احنا كنا طالعين الوقت نفدي وانت بتذكرتك كانك انت من الزنا يا جماعة اي كلمة ممكن تنقذ واحد صاحبك اوعى تستقل خطورة الكلمة على الاطلاق اوعى حد يستقل خطورة الكلمة يا جماعة سبحان الله اتقوا الله دلوقتي المرة اللي فاتت اتكلمت عن النار الشباب كانوا بيقولوا لي لا احنا مش عايزين بس عن النار اتكلم بقى اربع خمس مرات كمان عن النار بقى كمان ليه عشان يقدر يسيب بقى الراجل ده كلمتين قوموه كلمتين يعني لو في قلب لو قلوبنا سليمة كلمتين يقوموك لله سبحانه وتعالى سبحان ربي اتق الله ولا تفض الخاتم الا ايه بحقه لا تفضل خاطئ يعني البنت دي كانت بكر الا بحقه يعني كان قدامه انه يتجوزها قال لا ده دي مفاجأة غريبة جدا قدامه يتجوزها اه والبنت بكر يعني مش متجوزة قال لا وهي مش متجوزة اه وهو فقير يعني ما معاش لا يجيب شقة و... ده بيديها 120 دولار ده قال يعني غني اه وبنت عمه قال هو في ايه يا جماعة؟ قال امال ما بيتجوزهاش ليه؟ حاجة غريبة جدا عارفين ما اتجوزهاش ليه؟ عارفين ليه يا جماعة البنت دي لما اتزنقت في الفلوس هي اللي جرت وقعدت تجري هنا وتجري هنا وتروح له لو كان البنت دي لها اب او اخ كبير كانت هي اللي جرت ولا ابوها واخوها اللي جروا ابوها واخوها اللي جروا يعني البنت دي يا جماعة زي ما بيقولوا كده واقعة من شجرة يعني البنت دي من الاخر كده رخيصة في عينيه قال لا يعني انت عايز تقول ايه انا عايز اقول ان البنت دي رخيصة غصب عنها ممكن ابوها مات وملهاش اخواته انما في واحدة بترخص نفسها بمزاجها اوعي تفتكري انه هيتجوزك قال لا ده انت قصدك انه ما بيحبنيش لا بيحبك ومش هيتجوزك ازاي لانك رخيصة في عينيه لانك رخصت نفسك في عينيه لانك ليكي اب وام ازيك ما ينفعش يا جماعة ما ترخصيش نفسك علاقة الحب دي 90% منها ما بتتمش لان الشاب اول ما بيجي يتقال له ادخل البيت لا ادخل البيت ايه انا لو مشيت معاه خمس سنين ده حاجة رخيصة ما حاجة ما تستاهلش ان انا عمري كله اربطه بيها اوعي ترخصي نفسك لاي شاب من الشباب تحت اي مسمى من المسميات مسمى الحب مسمى الاختلاط مسمى الليل ففعلت فجاءتني فاعطيتها 120 دينارا فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت من عليها ساب ساب لله من ترك شيئا لله يا شباب عوضه الله خيرا منه الراجل ده ربنا شقله الصخر بسبب ان هو ساب لله ومن ترك الله لاجل شيء اخذ منه هذا الشيء ولو اعطاه لك هيعذبك بيه الشاب اللي ما كانش راضي يلتزم خايف احسن البنت تسيبه بعد شويه هي التزمت وسابته عشان ربنا يعني هو ما رضاش يسيبها عشان ربنا قامت هي اللي سايبها عشان ربنا خسر الدنيا والاخره الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى قال لك الراجل ده لو كان زنا وبعد كده اتحبس في الغار مات في الغار كان اخرته ايه ده تخيلوا يا شباب الكلام ده عايزين يا جماعة نعمل حساب هذا الكلام اه فقمت من عليها وهي احب الناس الي يا وتركت لها المال يا تركت لها المال شايفين يا جماعة الالتزام بيغير الانسان قد ايه ده كان بيديها الفلوس عشان يزني ساب لها الفلوس لله الالتزام بيغير ما تعرفوش محدش منكم يعرف واحد كان بينصب على اصحابه في الموبايلات ولما ربنا تاب عليه ودخل المسجد بقى متصدق وطيب وقاعد يجري في الدعوة الى الله محدش منكم يعرف واحد صاحبهم كان بيطلع رحلات وينصب على الشباب وي... وياخد ال 500 جنيه اللي يكسبهم من ورا الرحلة يجيب لهم كوتشي ولا حاجة و... اه وبعد كده ربنا تاب عليه وبقى داعية الى الله وبقى عابد قانت الالتزام يا جماعة بيغير تماما يا جماعة الالتزام بيغير كل حاجة انا كنت عايز ادي ال- الليلة درس اسمه انه الايمان بس اجلته انه الايمان عن قد ايه الالتزام ممكن يغيرنا وممكن يغير طباعك وافكارك ورؤيتك وكل حاجة في حياتك الراجل ده اتغير تغير غريب وتركت لها المال اللهم ان كنت قد فعلت هذا هو عمل ايه عمل ايه العفاف في واحد تاني يقول لك لا ده قال ابتغاء وجهك الكريم قال لك هو واحد ممكن يتعفف عن المشي مع البنات والكلام ده لاجل الرياء اه عشان يتقال عليه شيخ في ناس دماغها كده هو يعني دماغه كده دماغه قدرته على ان يعني ايه يبقى هو الواد ال- ال- المحترم اللي وسط ال... اه عمل كده رياء طب واحد تاني يقول لك لا ده مش الاخلاص برضه ده الراجل ده وهو في قمة شهوته وفي قمة رغبته وفي قمة استعار شهوة الجسد وشهوة الروح وهي الحب ضحى بشهوة نفسه لأجل مراد الله زي الأولاني بالظبط قدم مراد الله على مراده يا جماعة الحديث ده خطير جدا في التضحية لأجل الله خطير جدا في انك انت تسيب ما تحب لاجل ما يحب انك تدوس على قلبك بالجزم عشان ربنا وتقول له عشانك يا رب عشانك يا رب اسيب اي حاجة يا رب انا بحب السجاير والنكوتين في دمي بس عشانك يا رب هسيبها يا رب انا بحبها ويا رب انا بحبه بس هنسيب بعض عشانك يا رب يا رب انا انا والله عطشان واموت من الجوع بس عشانك هكمل صيام للمغرب يا رب انا تعبان بس عشانك هقوم اصلي قيام ليل عشان اقف بين ايديك يا ملك يا عظيم يا رب انا وتقعد عشانك يا رب سبحان ربي لما تبقى شعار ليك في حياتك عشانك يا رب اضحي بكل لحظه في حياتي وبكل مليم في جيبي وبكل ذره في طاقتي عشان انت ترضى يا رب مش يقول لك تعبك راحه لما يكون واحد بيحب واحد يقول له تعبك راحه تقول لرب لك يا تعبك راحه يا رب اي حاجة تتعبني بس بتحبها يبقى تعبك فيه راحة يا رب عارفين يا جماعة التضحية انك تضحي لله بشهوتك انك تطلع فوق شهواتك لاجل الله تطلع فوق شهواتك لاجل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه زين للناس حب الشهوات من رقم واحد النساء يبقى شهوة النساء رقم اتنين البنين يبقى الاولاد رقم ثلاثة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والانعام والحرث الفلوس ثلاث شهوات البن... النساء والاولاد والفلوس اللي هم الثلاث شهوات بتوع الحديث الاولاني ولاده بيتضاغوا عند قدمه بس ربنا اغلى التاني بنت عمه بيحبها بس ربنا اغلى التالت زي ما هنحكي دلوقتي ربنا اغلى عنده من المال فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الخروج يبقى برضو الصخرة اتفتحت كمان حتة تانية خد بالكم يا جماعة ليه ربنا كان بيفتح الصخرة واحدة واحدة ليه ربنا ما فتحش الصخرة مرة واحدة اول ما اول واحد دعا او سابها خالص لغاية ما التالت دعا فقام فتحها مرة واحدة عشان يا جماعة اول ما بتحط رجلك على الطريق الصح بيجيلك على طول رسالة من ربنا يقول لك بيها انت كده صح كمل بقى على نفس الطريق فربنا كان بيفتحها حتة حتة عشان اول ما اول واحد دعا فلقى حتة اتفتحت اه يا جماعة ده احنا كده صح يا جماعة احنا كده ماشيين في الطريق نكمل بقى اول ما تحط رجلك على طريق الالتزام الصحيح ربنا هيبعت لك رسالة يقول لك بيها انت صح كمل خدوا بالكم يا جماعة وعشان برضه لما ندعي ربنا وتلاقي الدعاء بدأ يجاب ما تبطلش دعاء بقى كمل لانك ممكن لو بطلت دعاء الاجابة تقوم واقفة اتعلم انك تفضل تدعي لغاية اخر مرحلة من مراحل الاجابة ما تشوفها قدام عينيك اعرف ربنا بيعاملك ازاي شوف امتى الباب اتفتح لك شوف امتى ربنا فتح لك الباب انت كنت وقتها صح امتى بدأت تشوف رؤى صالحة امتى بدأ ربنا يفتح لك قلبك بالايمان امتى بدأت مشاكل حياتك تتحل امتى بدأت الهداية تيسر ليك والصحبة الصالحة تيسر ليك امتى ربنا فتح لك الباب ساعة ما تلاقي ربنا فتح لك الباب اعرف ان العمل اللي انت بتعمله الوقت هو ده الصح كمل على كده لانك انت كده بدأت تخطي على طريق ربنا سبحانه وتعالى طب الباب يتفتح ازاي يا جماعة يا جماعة يعني يعني لو لو يعني ماذا لو كنت رابعهم لو انت واحد معاهم الوقت كنت هتقدم ايه لربنا لو كنت رابعهم ما كانوش خرجوا كانوا قعدوا فيها خلاص طول العمر اه يعني سبت ايه لربنا عشان تقول له يا رب انا سبت كذا عشانك واحد شاب روش هيقول اللهم اني كنت ان اللهم انك تعلم اني كنت اذهب الى النادي كل ليلة ابص للي رايحة واللي جاية اللهم ان كنت قد تركت النادي ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه في واحد تاني ممكن يقول اللهم انك كنت تعلم اللهم انك تعلم اني كنت بكلم 75 بنت 25 في الجامعة و25 في النادي و25 في اللاب ستريت الله اه يا جماعة يعني ايه اللي انت هتقوله ساعتها ايه اللي انت هتتقرب لله ممكن بحق وحقيقي بقى يا رب انا كنت مرتبط بواحدة وسبتها عشانك يا رب اه ربنا يحرك لك الصخر من مكان يا رب انا كنت مرة تعبان ومقتول وقمت طول الليل عشانك يا رب يا رب انا بصوم اثنين وخميس عشانك يا رب يا رب انا بجاهد في اصلاح قلبي عشانك يا رب يا رب انا مرة كنت جعان وغرفت الاكل ولسه جاي اكل لقيت الزبال بيخبط على الباب عارف انه جعان زيي اديته الطبق وكل وانا ما اتغديتش عشانك يا رب انك انت يبقى عندك اعمال تقدمها لله سبحانه وتعالى يا جماعة انا عايز اقول لكم حقيقة يا جماعة كلنا رابعهم كل واحد مننا رابعهم يعني ايه كل واحد مننا في حياته صخرة صخرة بحق وحقيقي واقفة في طريقه صخرة ايه الصخرة اللي في حياتنا دي صخرة بينك وبين الدنيا وصخرة بينك وبين الدين صخرة بينك وبين الدنيا ازاي ممكن يكون في حياتك مرض اه ده صخرة وممكن تكون نفسك تتجوز ومش عارف تتجوز تبقى صخرة كبيرة بقى دي وممكن تكوني عايزة تتجوزي صخرة كبيرة قوي دي بقى قال لك وكل بس كل ده طوب بقى قال لك امال ايه الصخرة الكبيرة اللي بحق وحقيقي اللي هي الصخرة اللي بينك وبين الله ممكن يكون بينك وبين الله شهوة بينك وبين الله معصية مش قادر تسيبها بينك وبين الله طاعة مش قادر تعملها كل واحد في حياته صخرة يا جماعة عايزين التلاتة دول عشان الصخرة بتاعتهم تتشال احتاجوا تلات اعمال صالحة انت الصخرة بتاعتك محتاجة كم عمل صالح قال لك الصخرة بتاعتك محتاجة كم عمل يعني آه، آه، احد الاخوة كان يعني شاف رؤية كان ابتلي ابتلاء شديد جدا فشاف رؤية معناها ان ربنا مش هيفرج ابتلاءك الا لما يرضى عنك ال- الاخ ده قعد فترة وبعد كده ربنا رزقه درس يعني درس دعوة بيدعو الى الله اول ما بدأ الدرس ربنا فرج له المشكلة دي فعلم ان ربنا بعت له رسالة ان رضايا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى هي دي صخرة زاحت في الدعوة الى الله قال لك صخرة فلسطين محتاجة كام عمل صالح عشان تتزال صخرة فلسطين يا جماعة صخرة فلسطين ده احنا بندعي ليل نهار لفلسطين وبرضه ربنا ما بيفرجش قال لك اصل هو دعاء بس من غير عمل صالح احنا قلنا لازم عمل صالح وفي نفس الوقت كام عمل صالح عشان الصخرة دي تتشال صخرة اليهود والامريكان ده ايه وفي نفس الوقت الناس دي الاعمال الصالحة بتاعتها كانت تضحية اللي قاعدين يدعوا لفلسطين دول ضحوا بايه لله ضحوا بايه عشان فلسطين ترجع وفي نفس الوقت كان في اخلاص مين يا جماعة بيدعي لفلسطين باخلاص مين بيدعي للدين الدين واحوال الدين باخلاص مين يا جماعه اخلاص هي الاخلاص دي كلمه سهله احنا فاكرين كلمه اخلاص الزوجه معنى انها مخلصه لزوجها انه لما يقعد تسنده ولما يقعد على الكرسي بعجل تفرقه ما تهربش ولما يمرض تشيله ولما يخيب ت- ت- تحفظه هو ده الاخلاص يا جماعه انما اللي بتقعد تاكله وتشربه طول ما هو في حاله رخاء ده مش اخلاص اما نحب الاسلام وما الاسلام ينتصر نسقف ونقول هي ده مش اخلاص الاخلاص للاسلام ان حياتك تخلص عشان الاسلام الاخلاص للاسلام ان رقبتك قبل رقبه الاسلام ان الاسلام لو جه يقع انت اللي تشيله طب الاخلاص لله ان حياتك تبقى خالصه لله عشان كده كلمه لا اله الا الله اسمها كلمه ايه الاخلاص ليه لان لا اله الا الله يبقى مفيش حد يقدر يعمل اي حاجة الا الله ومفيش حد يجي منه الخير الا الله ومفيش حد يقدر يفرج كرب الا الله ومفيش عظيم الا الله ومفيش حد يستحق يبقى ما يبقاش في قلبك غير الله قلبك بقى خالص لله سبحانه وتعالى عايزين قلوبنا تبقى خالصة لله هو ده الاخلاص الاخلاص ده كلمة لو جت في حياتنا تغير حياتنا مش هتبقى العملية على قد الدعاء وبس فمسمين بدا بالاخلاص وغير كده الذنوب اللي احنا بتعمل بنعملها مش اللي ت- ت- تشيل الصخر اللي تجيب صخر جديد يا جماعة العمل الصالح حرك الصخر من مكانه والعمل السيء بينزل الصخر من مكانه التلاتة دول ربنا سحلهم الصخرة بتاعتهم واحنا ربنا وقع علينا المقطم بمعصيتنا من كذا سنة قال لك معصية يا جماعة الصخرة الحقيقية بتاعت فلسطين هو احنا احنا عايزين نسيح نفسنا عن فلسطين وهي تتحرر كل بنت متبرجة في الشارع طوبة في الصخرة كل شاب ماشي يبص للبنات يمين وشمال طوبة في الصخرة كل شاب بيقعد على القهوة طوبة في الصخرة جيش بني اسرائيل واحد بيبارز الله بالمعاصي من عشرين سنة ربنا حرم الجيش من المطر بسببه شوفوا كم واحد فينا احنا اللي قاعدين دلوقتي ممكن ربنا يحرم الامة من النصر بسببه وبسبب ذنوبه اللي لسه ما تابش منها واللي لسه ما سابهاش قال لك صخرة فلسطين دي محتاجة قد ايه صخرتي وصخرتك صخور حياتنا اصلها صخور كتير انت بينك وبين قلبك صخرة الشهوات وبينك وبين دنيتك وراحة دنيتك صخرة الابتلاءات وبينك وبين عزة امتك وعزة دينك صخرة اعداء الدين واليهود والامريكان وبين الصخور كتير قوي في حياتنا يا جماعة محتاجين نشيل نشيل الصخور دي قد ايه كلنا رابعهم عملت ايه عشان الصخور دي تتشال من حياتك ماذا لو كنت وحدك لو انت كنت لوحدك لوحدي لا لو انت كنت لوحدك وانت ايمانك في السماء برضه ما كنت سبت فقال بعضهم لبعض التلاتة ثبتوا بعض الصحبة يا جماعة الصحبة الصالحة الصحبة الصحبة لو كان التلاتة دول معاهم واحد فاسد كانت الصخرة وقفت عند حتة وما عرفوش يخرجوا كانوا ضاعوا الصحبة السيئة ممكن تضيعك والصحبة الصالحة الراجل التاني لو نلاحظ نلاقي ان هو ما كانش في درجة الصلاح والايمان بتاعت الاول والتالت الاول الرهيب في بر الوالدين والتالت اللي احنا الرهيب في الامانة التاني ده كان هيثني ومزناش قال لا، الراجل ده ايه اللي وصله للمقامات الايمانية الهائلة اللي احنا اتكلمنا عليها قدام تعلق القلب بالله واطمئنان القلب بالله وحسن الظن في الله والسكينة ايه اللي وصله للمقامات دي انه صاحب الاتنين دول قال لا، يبقى الصحبة الصالحة ترفعك في السماء ترفعك في السماء والله ترفعك في السماء سبحان ربي وفي نفس الوقت طب عارف الاتنين دول منين ده واحد واضح انه كان بعيد عنهم قوي لما ترك لاجل الله ربنا فتح عليه بالصحبة الصالحة عايز صحبة صالحة ترفعك خد خطوة لاجل الله سيب لاجل الله الله سبحانه وتعالى يرفع عليك ماذا لو كنت وحدك واما الثالث فقال اللهم انه اني استاجرت اجيرا بفرق ارص شوية رص كده فلما ادى ما عليه اعطيته فرقه فابى برضه قال لا يا عم انا كنت متفق انا احنا اتفقنا على 8 جنيه لا انا عايز 10 جنيه احنا متفقين على 8 لا انا عايز 10 خلاص مش واخد فعاد لي وقال اتق الله خد الفلوس بعد ما مشي وخمرها له وتاجر له فيها لغايه ما ربنا بارك فيها وبقت اغنام وابقار ومواشي فرجع بيقول لي هات لي فلوسي قال له كل ما ترى من اغنام وابقار ومواشي من البقر ورعائها قال له انت بتهزأ بيا اتق الله واعطني حقي قال له فابى حقك فاخذه كله ولم يبق شيئا يعني انا معايا 1000 جنيه الراجل ده كان له 100 جنيه من فلوسي تاجرت في ال 1000 جنيه بقوا 100000 جنيه ال 100 جنيه بقوا كام 10000 جنيه جه يقول لي هات لي فلوسي اديته كام 10000 جنيه الراجل ما صدقها هي دي الامانه بقى يا جماعه هي دي الراجل ده زي الاولاني كان موسوس في الامانه ليه هو بيتعرض لغاب الامانه خايف مره يقع الموضوع يروح منه سبحان ربي اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم الامانه يا جماعه الامانه الغش اللي بقى في كل حاجه في حياتنا يا جماعه الغش البنت اللي ماشيه ش- لون شعرها مش هو لون حقيقي نعومته مش هي نعومته الحكاويه واللبس اللي هي لابساه حتى مغير ده وزنها يعني ما يتعرفش هي تخينه ولا رفيعه منه قال لك واللي كل واللي بكياج اللي عليها تقيل لدرجه ان هو مش هو ده شكلها الحقيقي ده ده غش ده ده غش يا جماعه قال لك انت تعرف تشتري كيلو لبن الوقت ولما تغليه تلاقي على وشه شويه قشطه انا اعرف اخ كان راح يشتغل اخ فقير راح يشتغل عند بتاع لبن فالراجل قال له بص الميزان ده انا ظبطه على 900 جرام انت اوزن منه وهيفضل لك في الاخر 4 5 كيلو سبوبه حلوه وليك انت بقى سبحان ربي شايفين يا جماعه الغش شايفين الغش الغش بقى آه، طبيبه طبيبه طبيبه امراض نساء جالها واحده في العياده بتاعتها عشان تولد قالت لها لا قيصريه فكان معاها طبيب فالطبيب فاهم قال لها دي بتولد طبيعي قالت له انا بعد ما اقول لهم قيصريه اولدها طبيعي هم في اوضه العمليات قامت مبنكاها وولدت طبيعي فعلا وبعد ما ولدت طبيعي شرطت لها بطنها وخيطتها عشان تقول لها لا قيصريه المدرس اللي ما بيرضاش يشرح في المدرسه عشان يضطر الطلبه انهم يقعدوا عنده درس خصوصي قال لا ال- الدكتور اللي كل طاقته انه يكشف على 15 واحد في اليوم بيكشف على 100 واحد في اليوم ويدخل الاثنين مع بعض في كشف واحد مش ده غش مش كل ده غش الامانه يا جماعه الامانه مين اللي بيتعبد لله بالامانه دلوقتي سبحان ربي ف اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون الله اكبر يا احساس هو هم خارجين يا ترى احساس الايمان اللي عندهم كان ايه يعني الواحد مر بتجربة قريبة من هذه التجربة يعني هي مش يعني م- م- يعني مش كرامات ولا حاجة انا كنت بحسبها كرامات بس طلعت فاهم الكرامات غلط يعني فيعني كان عندي امتحان وانا في سنة رابعة وكان امتحان طب شرعي فكان لازم اذاكر متحف الطب الشرعي المتحف ده عبارة عن آه، صالة كبيرة كده قد نص المسجد مثلا كلها دواليب الدواليب الدولاب تلاقي مثلا يعني ايه واحد مثلا ذبح يشيلوا لك راسه يحطها كده في آه، بتاع ازاز واحد خد فاس على دماغه فمات يجيبوا لك جمجمته ويحطها كده عشان تتفرج يعني الناس بتموت ازاي واحد خد طلقة رصاص دخلت من وشه خرجت من الناحية التانية فمات يقطعوا لك الحتة دي من وشه ويجيبوها قدامك كده وجماجم و... والصالة بقى لغاية ال- المتحف ده كلها صور مخنوقين ومذبوحين وحاجة يعني فيلم رعب يعني فانا كنت في الكلية مرة فمكثت مع الشباب يعني او مكثت مع اصحابي ما شاء الله لي ان امكث وبعد كده قلت اما اطلع اراجع المتحف فطلعت متاخر كانوا قالوا ده اخر يوم في المتحف عشان الناس تذاكر وانا ما كنت ذاكرته قلت اما اطلع طلعت لقيت ال- ما فيش حد على القسم بيقول لي لا ممنوع كنت اتاخرت ساعه 2 ولا حاجه فدخلت ويعني يعني ايه قلت سبحان الله ده كرامات من الله ربنا عماهم عني عشان ادخل واذاكر فدخلت فقعدت ابص كده لل- للمتحف ذاكرت اول دولاب شويه وسخنت قلت انا هذاكر المتحف كله دلوقتي قعدت اذاكر وانا مستغرب مفيش حد بيقول لي حاجه مفيش حد بيكلمني مفيش حد بيعترض قلت سبحانك يا رب سبحان الله في الكرامات اللي بيديها بقى لل- فقعدت اذاكر لغايه ما خلصت المذاكره وانا مستغرب جدا ان محدش قال لي حاجه خرجت من المتحف وجاي يخرج من باب الاسم اترن العامل بتاع الاسم من ساعتها بيحسب مفيش حد في الاسم قفل الاسم ومشي وانا في الدور الرابع والاسم متصور بالحديد الشبابيك بتاعته هبات مع الناس دي النهارده بقى لا وايه كمان المبنى ده ال- الدور الاولاني فيه المشرحه الجثث الطبيعيه بقى مش الجثث ال... فانا طبعا انا خايف ان انا استغيث او انا, أنا مش هينفع استغيث بحد اصلا وكنا بقينا قرب العصر او او عدينا العصر كنا اتاخرنا يعني ما ينفعش استغيث بحد وخايف من ربنا لو انا برضو استغاثت يبقى ايه شكلي وحش يعني و... فبدات انادي كده من على السلم يا جماعه في حد على السلم ما فيش كل اللسان اللي تحت قفلت طب هبات مع الناس دي ازاي ازاي فسبحان رب ال ال ال الرحمة من ربنا ان باب القسم كان باب المونيا اللي هو زي الحديد ده قبلها باسبوع كانوا شالوا الباب لحكمة لا يعلمها الا الله وعملوه باب ازاز فطبعا لقيت مفيش بد منها بقى فرجعت الى الوراء خطوتين وبعد كده حركة شاكي شان مصرية بقى وقمت الطائر اللي درس وخرجت فنزلت على السلم كل ما انزل الاقي الاسم اللي تحت قافل الاسم اللي تحت قافل نزلت لقيت المشرحه نفسها قفلت وعامل بتاع المشرحه قفلها وكان دقيقتين وهيقفل الباب الحديد بتاع المبنى كله يعني لو كنت اتاخرت دقيقتين كان خلاص لقيت باب حديد في وشي فخرجت وايه وانا امشي و... يعني الواحد خرج بقى سبحان ربي يعني ف... ف... يعني مش عايزين نفهم الكرامات غلط يا جماعه يعني ساعات بتبقى الحاجة كده هتبقى ايه خليك حذر شوية يعني خليك متثبت قبل ما تاخد الحاجة فخرجوا وهم يمشون خارجين تخيلوا تخيلوا الناس دي يا جماعة طب ربنا يريد ان هو ينجيهم طب ما كان ينجيهم من الاول ما كان ما يدخلهمش اصلا انتوا عارفين ليه ربنا وقعهم في الغار يا جماعة عارفين ربنا بيبتلينا ليه ربنا بيبتليك عشان رحمته بيك ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك عشان يفوقك وعشان يزود ايمانك الناس دي بعد ما خرجت يا ترى اخلاصها قد بعد الخروج زي اخلاصها قبل الخروج هي كانت مخلصة بس الاخلاص زاد ولا لا طب يقينها وثقتها في الله زاد ولا لا قال لا، اللي بيبر امه وابوه ده هيرجع يعمل معاهم ايه لما يلاقي ربنا شق له الصخر بسببه ال- التاني لو جات له بنت عمه بعدها قالت له انا جايه لك وببلاش هيعمل معاها ايه خلاص يا جماعه يا جماعه اللي بيعامل ربنا بيتولد في قلبه يقين لا حدود له لما تبقى من اهل معامله الله كده لما ربنا يوريك اياته في حياتك تمسك بايديك كده الدلائل على الثقه في الله سبحانه وتعالى عايزين نعامل الله عايزين نعامل ربنا سبحانه وتعالى متى فتحت الصخره فتحت لهم الصخره لما كان عندهم سكينه واطمئنان بالله فتحت لهم الصخره لما كان عندهم تعلق قلب بالله فتحت لهم الصخره لما كان عندهم حسن ظن في الله فتحت لهم الصخره لما كان عندهم اخلاص لله فتحت لهم الصخره لما كان عندهم تضحيه من اجل الله فتحت لهم الصخره لما استقاموا على المعاني الربانيه دي عايز صخرات حياتك تترفع استقيم على المعاني دي عايز ربنا يشيلك الصخر اللي في حياتك كله استقيم على الايمانيات دي يا جماعه استصلاح القلوب استصلاح القلوب يعني تخيلوا يا جماعه لو الحديث ده اتطبق في المجتمع بتاعنا الحته دي خطيره جدا تخيلوا الحديث ده لو اتطبق في المجتمع اللي احنا عايشين فيه يحصل ايه الحديث ده الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم عن ثلاث صفات البر والعفاف والامانه تخيلوا لو البر حكم العلاقات الاجتماعيه اللي بين الاسره الواحده زي بين الراجل وامه وابوه لو البر حكم العلاقه ما بينك وبين اخواتك وامك وابوك و- تخيلوا ولو العفاف حكم العلاقات الاجتماعية ما بين غير المحارم ما بين النساء والرجال في المجتمع كله بقى ما بين الولاد والبنات ما بين الطلبة والطالبات ما بين الاخوة اللي بيحضروا الدرس والاخوات ما بين الدكاترة والممرضات ما بين اصحاب الشركات والسكرتيرات ما بين الموظفين والموظفات تخيلوا لو العفاف عفاف المرأة في لبسها الحجاب الشرعي الكامل عفاف المرأة في سلوكها تطر رقبتي قبل ما لساني يجي على لسان راجل من غير سبب عفاف المرأة في عينيها قال لك ده انت لو بقى اتخن شاب روش لو واحدة بصيت له بصة يقع من طول على طول على طول يبقى اذا يا جماعة أقل- ممكن واحدة تتحجب وفي نفس الوقت ما تختلطش بس ماشيه تبص اهو نظرها ده يضيع كل العفاف بتاعها عفاف الرجل في سلوكه واختلاطه وشهوته قال لك العفاف يا جماعه لو العفاف حلق حكم العلاقات الاجتماعية بتاعت كل المجتمع مع بعضه لو الامانة وعدم الغش حكمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بتاعت المجتمع الخطة النبوية الايمانية للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي في هذا الحديث يا جماعة شايفين ديننا بيرفعنا قد ايه تخيلوا لو المجتمع بقى كده شايفين الدين بيرفعنا قد ايه واحنا بننزله معانا قد ايه يا جماعة يا له من دين لو كان له رجال ونساء يا له من دين لو كان له عقول تفهمه وتفهم عظمته وقلوب تعتنقه وتؤمن بيه وهمم تعيش عشانه وتضحي بحياتنا عشان نشره يا له من دين لو كان له ناس بتطبقه وتظهر النموذج العملي المبهر للاسلام امام الجميع يا له من دين يا جماعه يا جماعه لما الدين ده اتطبق على ايد الصحابه عملي مش كلام على ورق خرجوا للعالم في 25 سنه ثلث العالم دخل في الاسلام اكتسح الاسلام كل الاديان واكتسح كل الحضارات واكتسح كل الفلسفات واكتسح كل المناهج لانه دين اقوى من كل المناهج بس لما يبقى متطبق في نموذج واقعي متطبق في نموذج عملي لما نطبق الثلاثه دول بس احنا نطبق الثلاثه دول في حياتنا يعني آه، يعني الثلاثه دول يا جماعه برضو يعني يعني الحاجات اللي تقربوا بها لله لو تلاحظوا بر الوالدين ده اخلاق ومعاملات ولا عبادات اخلاق ومعاملات العفاف ده اخلاق ومعاملات لا الامانه دي اخلاق ومعاملات سبحان ربي قال لا يعني يا جماعة الاخلاق والمعاملات لها مقام عالي قوي عند الله للدرجة دي ايوه ما هو الواد الفرقان الحق بتاع امريكا امريكا بتضربنا بان هي بتألف كتاب بيتكلم على الاخلاق امريكا بتحارب الاسلام بانها بتتكلم على الاخلاق ما يعرفوش ان الاسلام فيه اخلاق ما هم يعرفوا منين ما هم بيبصوا للمسلمين ما عندهمش اخلاق يبقى الاسلام ما فيهوش اخلاق يبقى عايزين الاسلام ينهارنا الف كتاب عن الاخلاق وننزله لهم شايفين احنا نزلنا ديننا معانا قد ايه اظهرنا للناس ان الاسلام دين ليس فيه اخلاق رغم ان الاخلاق هي اعمال الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي كله على اساس ايماني تعبدي وثيق فيعني برضو الحديث بيفهمنا شمولية الاسلام وبيفهمنا اتكلمنا في الفهم وفرض ولا سنة وشمولية الدين و- واتكلمنا في ايمانيات واتكلمنا في عبادات واتكلمنا في اخلاق ومعاملات شمولية الدين يا جماعة شمولية الدين سبب التعصب اللي كثير من الملتزمين فيه عدم فهم شمولية الدين يعني الوقت لما عملوا كلية تجارة وكلية حقوق وكلية طب وكلية هندسة يجي واحد من هذه الكليات يقول انا التعليم الجامعي كله والباقي دول ولا حاجة تكامل يا حبيب قلبي قال لا لما يجوا يعملوا طبيب نساء وطبيب اطفال وطبيب آه، بطنه يجي واحد منهم يقول انا الطب والباقي دول ما لهمش لازمه التكامل يا جماعه التكامل يعني ال- ال- الت- ال- ال- يعني الصخره ما انفرجتش غير لما الثلاثه توجهوا المشاكل العامه عايزه حل عام عايزه يبقى انا ليا دور وانت ليك دور وانت ليك دور وانت ليكي دور كل واحد يعمل دور الصخره تنفرج صخره فلسطين دي عايزانا كلنا نشتغل عشان تنفرج في نهايه الحديث معانا بعد ان طوفنا في بعض معاني احد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الجلسات التربوية الايمانية اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام غامر الصحابة رضوان الله عليهم بيها كل يوم بعد ما اتكلمنا في الحديث ده يا جماعة الصخور اللي في حياتنا دي هتتشال ازاي الصخور دي محتاجة اعمال صالحة قد ايه ناويين عليها يا جماعة ناويين نعمل قد ايه عشان الصخور اللي في حياتنا دي تتشال عشان صخرة الشهوات اللي بينك وبين قلبك تتشال عشان صخرة الابتلاءات والفتن والامور اللي انت كارهها اللي بينك وبين سعادتك وراحتك في الدنيا تتشال قال عشان صخرة تأخر الزواج اللي عندك يا اختي تتشال عشان شع- صخرة تأخر العمل اللي عندك تتشال عشان صخرة المرض اللي انت ولا اخوك ولا ابوك ولا امك فيه يتشال عشان الصخور دي تتشال يا جماعة عايزين ندفع لربنا سبحانه وتعالى قد ايه عايزين نبقى ربانيين قد ايه واعمالنا صالحة قد ايه لله سبحانه وتعالى عشان صخرة اليهود والامريكان تتشال عشان صخرة المعوقات اللي بتقابل الدعوة تتشال عايزين ندفع لربنا قد ايه وعايزين نعمل اعمال صالحة قد ايه اللهم يا رب العالمين اللهم إنا بحثنا عن عمل صالح نتوجه به إليك ونتقرب به إليك فلم نجد لنا أي عمل صالح إلا أننا نحبك ونحب رسولك ونحب رسولك ونحب دينك اللهم فبحبنا لك فرج عنا ما نحن فيه اللهم فبحبنا لرسولك فرج عنا ما نحن فيه اللهم فبحبنا لدينك ولدعوتك فرج عنا ما نحن فيه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب اجعل حبك احب الينا من الدنيا وما فيها يا رب العالمين يا رب ارزقنا الثبات على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم اصلح لنا قلوبنا اللهم اهد لنا قلوبنا اللهم انر لنا قلوبنا اللهم ايقظ لنا قلوبنا يا رب العالمين اللهم اكشف الغمة عن قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الدرس يا رب العالمين اشف قلوبنا من امراض القلوب يا ارحم الراحمين يا رب اصلح لنا قلوبنا واملأها بالايمان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم اعنا على انفسنا اللهم اعنا على فعل ما يرضيك عنا رب اجعلنا لك قوامين رب اجعلنا لك قوامين رب اجعلنا لك قوامين لك صوامين لك ذكارين اليك اواهين منيبين مخبتين يا رب تب علينا لنتوب يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا يا ارحم الراحمين يا رب ليس لنا رب سواك فندعوه يا رب ليس لنا رب سواك فنرجوه يا رب ليس لنا ملاذ الا فنستغيث به يا رب نتوسل اليك توسل التائهين ونستغيث بك استغاثة المستجيرين يا رب ليس لنا إلاك يا رب أنقذنا من النار يا رب أنقذنا من فتن الدنيا يا رب أنقذنا من فتن المحيا والممات يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك